والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم على شاشة الرحمة وبرنامجكم فتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هواتفكم المعلنة على الشاشة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة معنا اتصال السلام عليكم الأخ عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وان بحظ ان بحظك السلاح يا شيخ جمال ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن لو سمحت يا شيخ عندي سؤال اتفضل هل وانا واقف في الصلاه و- واطلع منديل امسح قلبي فيه ده يبطل الصلاه؟
ماشي ماشي يا عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن بيسأل لو أنا احتجت لل... أنني أبصق أو أتمخط وأنا في الصلاة هل يجوز أنني أستخدم المنديل أطلعه من جيبي وأستخدمه الجواب نعم يجوز نعم يجوز لأن هذا أمر ربما يعني يغلب الإنسان ربما لا يتمالك الإنسان إلا أن آه، يعني يجفف أو يخرج شيئا من هذا آه، إن استطاع أن يخرجه في منديل فهذا أولى من أن يبتلعه أو أن يخرجه آه، في مكان يلوث به ثوبه أو يلوث به آه، مكان صلاته وهذا لا يتنافى مع الخشوع في شيء لأن الحاجة هي التي تقتضي هذا الحاجة هي التي اقتضت هذا لكن العبث بالمنديل أو العبث بالثوب بغير حاجة هذا ربما يكون مفسدا لحالة الخشوع التي تكون بين العبد وبين ربه في صلاته والله أعلم أخونا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ محمد
أنا بستأذن حضرتك يا مولانا أنا كنت متزوج وكانت حصلت مشادة كلامية ما بيني وبين زوجتي توصلت لأمر كبير يعني. فكنت منحها عن إتيان فعل معين تمام وحلفت عليها قلت لها إن عملت الحاجة دي هتبقي طالق طالق طالق.
محمد بيسأل يقول انه اقسم على زوجته ان فعلت شيئا معينا سماه له لها وعينه لها تكون طالق آه، هذا ليس قسم هذا ليس قسم لكن فيه شبه القسم هذا تعليق لفعل الطلاق نسميه طلاق معلق على شرط او على آه، مضاف الى وقت قال لها إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا تبقي من الطلاق أصلا أهل العلم اختلفوا في حكم هذا هذه الصفة أو هذا اللفظ اللي هو لفظ الطلاق المعلق فالكثيرون منهم قديما كانوا يرون وقوع الطلاق بوقوع الشرط إذا وقع الشرط وقع الطلاق آه، بعض أهل العلم من الأقدمين آه، فصلوا في المسألة قالوا إن أراد أن يمنعها من فعل الشيء أراد أن يزجرها أراد أن يهددها هو لا يريد الطلاق وإنما أراد أن يمنعها من شيء معين هي لا تمتنع منه إلا بالتهديد فهددها قالوا في هذه الحالة إذا كانت نيته لا يريد بنيته الطلاق لا يقع طلاقا لا يقع طلاقا وهذا هو الذي نفتي به الآن هذا هو محل الفتوى الآن في لجان الفتوى قاطبة أنه لا يقع به طلاق وبه أخذ قانون الطلاق في مصر أخذ به قانون الطلاق في مصر أنه لا يقع طلاقا لكن بنفتي من قال هذا أن يخرج مما قال بكفارة يمين يطعم عشرة مساكين فإن عجز عن الإطعام يصوم ثلاثة أيام والله أعلم الأخت أمة الله السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ انا اليوم صايمه لله يوم الاثنين بس حسيت على صلاه الفجر انه عندي مراره في في حلقي لانه خطرت بالليل في انفي دواء وحسيت على صلاه الفجر انه مراره عدت على حلقي هل يومي صحيح ام لا؟
مجرد مرارة في حلقك من لعابك لا لانه بالليل كان عندي زكام وقطرت الدواء في انفي لا لا لا لا شيء لا شيء عليك صيامك صحيح والسؤال يا- الثاني يا آه، شيخ السؤال احيانا الثاني.
اصلي وبعد ان اسلم آه، الاقي شعره طالعه من من شعره طالعه من تحت الحجاب هل اعيد الصلاه ام لا؟
لا لا لا لا تعيد الصلاة لا شيء عليك يعني أنا أخشى على أخت أمة الله أنها تفتح على نفسها أبواب الشكوك شعر طالعة من تحت الحجاب أو آه، رئها في مرارة من ساعة ما خدت دواء الزكام بالليل هذه أمور لا يلتفت إليها أحسن الله إليك لا تلتفتي إلى هذه الأمور تقبل الله منا ومنك الصيام والصلاة وسائر الأعمال الأخت سما السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يا شيخ لو سمحت احنا كنا انا كنت مقيمة في السعودية مدرسة ارفعي صوتك شوية يا أختي كنت مقيمة في السعودية مدرسة نعم وطلعنا حج افراد وبعدين بعد ما عملنا العمرة جلبنا تمتع فهل حجنا صحيح؟
يعني نويتي من الميقات انك اه تحجي أنا مفرد نوينا من الميقات تحجي مفردة.
مشوار علي بالحج افراد اه لما رحتي مكة لما رحنا طفتي مكة لقينا يعني معانا ان احنا نقدر نضحي اه وكده فسخ فجلبنا تمتع فسختي نيتك وقلبت النية لتمتع اه بس بعد ما عملنا العمرة يعني بعد ما طفتي وسعيتي اه ما انت طفسي وسعيتي وتحللتي وتحللنا طيب ما هي دي الن- هو ده التغيير مش بعد ما عملتي غيرتي لان انت لو كنت على نيتك الاولى يا اختي يا اختي اسمعيني لو كنت على نيتك الاولى ما كنتيش تحللتي انما انت عملت طواف وسعي وتحللتي بدليل انك غيرت النية فسخت النية هذا امر صحيح وجائز ولا شيء فيه يجوز للمفرد ان يفسخ آه، نسكه اللي هو الافراد بقران او بتمتع وهذا يعني انا لا اكاد اعلم فيه خلافا بين اهل العلم وقد امر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في حجة الوداع ومنهم من كان قد افرد ومنهم من كان قد قرن فقال من لم يسق الهدي منكم فليجعلها عمره أل فليجعلها متعة فصاروا متمتعين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت فعلت الأفضل بارك الله فيك أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ جمال بارك الله فيك بارك الله فيك وشفاك وعافاك الله يبارك فيك إيه لو سمحت آه، عندي لك سؤال اتفضلي إيه بنتي متجوزة من سنتين وخلفت بنت بس من ساعة ما اتجوزت وجوزها موريها ال- القمرين وبيشتمها ويقول لها انت واهلك كل ما يشتمها يقول لها انت واهلك وهي بتعمل كل حاجة كويسة عشان ترضيه ما فيش فايدة و... و... وانا وقفت معاه في حاجات كتير انا ساعدته قبل ما يتجوز اديته فلوس وبعد ما اتجوز برضك بعد ما اتجوزه اديته فلوس طيب يعني يعني ه- هذا نغض الطرف عنه بارك الله فيكي يعني هذا بينك وبين ربك وبينك وبينه اه لكن ايه المطلوب في سؤالك يعني نعمل ايه دلوقتي لما عمال يشتمها ويهنها و- و- ويشتمها يعني انتوا ما بأهلها؟
كنتوش عارفين انه سيء الخلق من الاول لا ما كنتوش تعرفوا ما انه سيء كانش الخلق مبين اي حاجه ما سالتوش عليه كويس ما عرفتوش من جيرانه ومن أم لا ما سالنا ما حدش قال لنا حاجه و- و- وهو ما كانش باين عليه طب هو أي مصلي حاجة.
ولا لا يصلي نعم يصلي ولا لا اهو يصلي كان بيمثل برضه قدامنا انه بيصلي يعني دلوقتي ما بيصليش ودلوقتي ما بيصليش ولا الجمعه حتى مم.
طب العمل لا ما هو العمل ان احنا لازم ننصحه ونصبر عليه فان لم ينتصح وابى الا لاعوجاج من حقنا نطلب الطلاق ما بي ما بيتقلناش اي كلمه خلاص يبقى في الحالة في الحالة ديت يعني من حق بنتك ومن حقك انت انك تحافظي عليها وتحميها من هذا السلوك السيء بأي صورة من الصور ولو ب- ب- ب- برفع قضية امام المحكمة ولو بطلب التطليق او حتى طلب الخلع لان حياة بهذه الصورة يش- يسب ويشتم ويضرب و- ولا يصلي و- و- ومثل عليكم زي ما بتقولي إيه، يعني حالة فيها خداع وفيها غش في البداية انا ارى ان استمرارها لو, لو, لو كانت الحالة كما وصفتي تماما استمرارها ليس فيه خير يزداد الامر سوء على سوء وسترزق بولد واثنين يتعرضون ل- لسوءات هذا الرجل ربنا يهديه ويهديكي ويهديها فإذا لم يرجع هذا الزوج ويتقي الله في زوجه ويتقي الله في ابنته ويتقي الله قبل ذلك في نفسه وفي دينه آه، في هذه الحالة للمرأة إن لم يكن استحبابا أو وجوبا آه، للمرأة أن آه، تفارقه وتطلب الفراق من هذه الحياة أو من هذه العشرة المهينة السيئة إلا إذا كانت لا تجد بيتا يأويها لا, لا تجد في بيت أبيها ولا أمها من يأويها وتضطر لهذه الحالة نقول لها اتقي الله واصبري لكن إن كان عندها البديل اللي فيه الكرامة وفيه الحماية ها ولعل هذا إن شاء الله يعني بعد أن نستفرغ معه سبل النصح وسبل التهديد في ناس كده ما بيجيش بالنصيحة لكن ممكن تيجي بالتهديد ففي هذه الحالة اما يلاقي ان الزوجة اللي سايبها في البيت بتعمل كل حاجة وتنفذ له كل حاجة رغم ان هو لا يفعل شيء اذا وجد انها ستضيع من بين يديه ربما يراجع نفسه ربما يراجع نفسه اسأل الله له الهداية لكن اذا لم يرجع واذا لم يراجع لا خير في هذه العشرة ولا خير في هذه العيشة رجل لا يتقي الله مع ربه ولا يتقي الله مع أهله ولا مع زوجه فأنا أرى إن إن الأولى والأفضل إن إحنا ننصح ونصبر فإن أبى نفارقه نفارق بالمعروف إن شاء الله أم يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ اتفضلي يا أم يوسف بارك الله فيك والله أنا كان عندي سؤال اتفضلي آه، دلوقتي أنا مثلا في أي حاجة في أي فتوى بعوزها بتصل بدار الإفتاء أو بنذهب للأزهر وكده فرجعت ناس بتقول لنا لا الفتاوي دي مش دايما بتبقى صح ف مين اللي بيقول ده لك؟
فعلا موجود مين اللي بيقول لك كده يعني في ناس بيقولوا لا وانا احيانا بسمع في التلفزيون فتوى نفس الفتوى اللي انا سالت عليها بس معارضه مع اجابه الشيخ اللي انا سالته ما هو الفتوى يا أم يوسف مش بالضرورة لازم تتطابق في كل سؤال يعني ممكن يكون السؤال متشابه جدا لكن الفتوى تتغير لأن يعني في إن الفتوى شاء الله.
بنراعي بنراعي أحوال السائل وظروفه خدي بالك من المعنى ده آه.
يعني الفتوى مش مش قاعدة علمية بنقولها مش كلام علمي بقوله لا ده الفتوى فيها مراعاة للظروف فيها مراعاة لل- للملابسات فممكن تتغير آه، ف- فهذا لا يعني هذا لا يصيبنا بشيء يعني من انا ال- اذا بعدين- طب انت سؤالك ايه بقى يا ام يوسف يعني انا اذا اخدت فتوى من دار الافتاء خلاص مش اذا عليها اخذت حتى فتوى لو من سمحت.
دار الافتاء تغنيك ان شاء الله وتكفيكي اذا اخذت شكراً.
فتوى من دار الافتاء بالازهر السلام عليكم تغنيك وتكفيك ان شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاخ بلال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فاضل الشيخ بارك الله فيكم عندي سؤال بارك الله فيك اتفضل يا اخي
آه، فضيلة الشيخ كاين آه، هناك واحد آه، ام- امرأة امرأة امرأة تعمل آه، تعمل في البنك تعمل في ايش في البنك
البنك اه نعم في البنك نعم.
آه، هي تريد هي تسأل تسأل هل مالها الآن آه، حرام هي لك- ما كان لك- لم تكن تعلم من قبل آه، يعني البنك الربوي
أه؟
البنك الربوي نعم نعم بنك ربوي نعم. طبعا يعني هل مالها ينبغي حرام أم لا ينبغي وتسأل، ع- آه، يت- هي تريد أن هي تريد أن يعني تحج هل تو- يعني هل تستطيع أو- أم لا؟
ينبغي على من يعمل في مكان فيه حرمة أو فيه شبهة أن يتقي الله عز وجل و- ويتورع ويتقي المحارم استبراء لدينه وعرضه البنوك الربوية بتتعامل بقاعدة الربا وقد لعن الله سبحانه وتعالى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه موظف البنك بياخد حكم الكاتب كاتب الربا ومدير الربا ولا شك أن من كان هذا حاله ينبغي عليه أن يراجع نفسه وينبغي عليه أن يتوب نعم هي اشتغلت في البنك وهي لا تعلم قد تكون اشتغلت وهي لا تعلم فلا شيء عليها فيما مضى لكن يبقى عليها الحرج فيما بقي فيما يأتي ففي هذه الحالة نقول لها ابحثي عن عمل أفضل ابحثي عن عمل أفضل إيه هل تتخلص من أموالها التي اكتسبتها قبل ذلك هذا محل نظر هذا محل نظر وأنا أرجح أنها يعني إذا كانت عملت متأولة أو جاهلة بالحكم فإن شاء الله ما اكتسبته لا شيء فيه لكن تكثر من الصدقة منه تكثر فيه من الصدقة صدقة التطوع وتبحث بجدية عن عمل آخر هل تحج من المال الذي ادخرته أو نحو هذا احنا إذا قلنا أن المال إذا اشتغلت متأولة أو غير عليمة بالتحريم ولا لم نقل وقلنا لها أكثري من الصدقة ولم نقل لها تخلصي من المال يبقى يجوز أن تستخدم هذا المال في أي باب ولو في الحج والله أعلم الأخ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك عم.
الله يبارك فيك ربنا يديك الصحة يا رب بارك الله فيك.
هستأذن حضرتك في سؤال اتفضل.
بخصوص يعني والله انا في مشكلة عندي مع زوجتي و سابت البيت ومشيت المشكلة تتلخص في حاجة ان هي ارفع صوتك يا أحمد شاء الله يكرمك نعم ارفع صوتك قليلا بقول تركت البيت لحضرتك في مشكلة بيني وبين زوجتي أيوه آه، هي طبعا لظروف البلد والحالة الاقتصادية في البلد انا شغال آه، اعمال حرة وهي شغالة محاسبة في شركة كبيرة فطبعا آه، في مشاكل كتيرة بتحصل في البيت بسبب الموضوع ده ان هي طبعا شغلها بسم الله ما شاء الله ثابت وانا طبعا الدنيا معايا ضيقة وظروفي ضيقة نعم فطبعا ففوجئت آه، من يومين لقيت في رسائل على الموبايل بتاعها مع حد زميل ليها أيوه فهي حلفت لي ان الموضوع كله رسائل بس ما فيش اي حاجة تانية مم.
فمش عارف اعمل ايه
لا هل, هل هل أنت تشك في سلوك زوجتك انا مش, مش يعني هي ال- المرأة العاملة بتتعرض لكثير من الحرج لازم نعم.
لازم نعرف الكلام ده ونعرف انها بتتعرض لبعض التحرش وك- وكثير من الحرج خاصة اذا كانت تعمل في اطار في اختلاط وللأسف يعني غير الملتزمين بالاحكام الشرعية بيتساهلوا في هذا الامر جدا حتى ربما يقعوا في المحاذير لكن بيبقى في حرج شديد على الاخ الملتزم والاخت الملتزمة الأخت الملتزمة خاصة المنتقبة لابد أن تجعل بينها وبين زملائها حاجز وستار نقابها ده حاجز حجابها حاجز يمنعها من آه، الأمور العادية هي و- آه، اللي في الشغل ده اوعي اوعي تقولي ده زي أخويا مش زي أخوك طبعا اوعي تقولي ده زميل ويعني أفتك معاه لا ده راجل أجنبي راجل غريب فأنا يعني أنا أنصح زوجتك إنها يعني تضع هذه الحواجز تقوى لله عز وجل لتتقي الله عز وجل مش عشان ترضيك بس لا عشان ترضي ربها عز وجل ويغنيها ربها تبارك وتعالى بالزوج الحلال زوجها الذي أحله الله عز وجل له نصيحتي لك لا تتتبع عورات زوجتك ما فيش داعي تبص في الرسائل وتدور في المكالمات لأن هذا باب قد يفتح عليك آه، يعني شر كبير قد يفتح عليك شر كبير يبقى الأول إيه إحنا بننصح المرأة ب- ب- بنثق فيها وفي قدرتها آه، لا نتتبع عورات الناس عموما ومن نحب ومن نعاشر خصوصا ها؟ لأن هذه أمور خاصة نحترمها إلا إذا كان هذا متعارف عليه فيما بينكما بتلعب في تليفونها وتلعب في تليفونك والكلام ده للمرأة وللرجل يعني برضه أقول للمرأة ما تلعبيش في تليفون جوزك وتدوري على رسائل ومين بعت له ومين مكلمه هذا لا يجوز هذا لا يجوز وهذا يفتح عليك أبواب الشر ممكن تجدي فعلا الشر تبحثي عن الشر فتجديه تجديه آه، نحن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا أن يعصمنا ويعصم أهلينا وزوجاتنا أزواجنا وأبنائنا وبناتنا أن يعصمنا من كل سوء والعصمة تكون بوضع الحدود الشرعية العصمة مع توفيق الله عز وجل وهدايته تكون باحترام الحدود الشرعية الحدود الشرعية ان الزوجة تخرج من بيتها محتشمة محتجبة الحدود الشرعية ان الزوجة لا يعني لا, لا, لا تفتح باب الخلطة والمخالطة مع الرجال كلام مع الرجال في العمل يكون له حدود وحدود واضحة المعالم بدون آه، تجمل بدون لان احنا عارفين ان العلاقات في العمل وعلاقات الصداقة وفي النادي بيبقى فيها قدر من التجمل الإنسان بطبعه لما بيطلع يلبس هدوم كويسة في بيته ممكن ما ما يهتمش بهندامه لما يتكلم في البيت ممكن يتكلم على سجيته ما يتكلم مع الغريب تجده بينمق كلامه وبيهذب كلامه طبيعة الإنسان الإنسان طبيعته التجمل لكن هذا التجمل خطورته بين الرجل والمرأة بقى انه قد يؤدي الى خلل في القلوب ميل في القلوب تميل المرأة الى رجل غير زوجها ويميل الرجل الى امرأة لا تحل له إيه؟ وقد تكون متزوجة فهذا باب لابد ان نغلقه نغلقه بايه بوضع الحدود الشرعية كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان حمى الله محارمه احط كده قبل الحرام احط حاجز حاجز في الحلال هو الكلام فيه مشكلة مفيش مشكلة بس أنا بعمل كنترول بعمل تحكم بحط حاجز قبل ما أوصل لما هو مكروه قبل ما أوصل لما هو ح- حرام وإن شاء الله يعني آه، تصلح زوجتك ونسأل الله العظيم رب العرش الك- الكريم أن يصلحها لك وأن يصلحك لها وأن يوفق بينكما وأن يرزقك الحلال الطيب والرزق الواسع آه، بإذنه سبحانه وتعالى أم أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا اتفضل يا سألت أم.
حضرتك دلوقتي على الحج بس الخط قطع نعم أنا عندي سؤال تاني آه، اتفضلي لو لو سمحت أنا في الحج ده هو عندي ولد دكتور جميل الخلق والخلقة دعيت له كتير خالص وكل في كل الدعاء ربنا ياتينا في في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجيه من أربع شهور توفى في حادث وأنا م- يعني شوف حضرتك عاوزاك بس تدعي لي وت- ربنا وهو يغفر كان له قبل ما ويرحمه.
يموت بشهر حلم إن هو مع سيدنا حمزة ربنا والله يغفر له العظيم يا شيخ قال لي أنا يا ماما حلمت إن أنا مع سيدنا انا عايز ابشرك ماشي يا ابشري سيدي.
ابشري شوف انت كنت بتستمتعي بولدك جميل الخلق جميل الخلقة كان مالي عليك حياتك وبتستمتعي بيه سواء حاضر او غايب بتستمتعي بيه انا عايز اقول لك ان ولدك سافر ولدك ما ماتش ولدك سافر وانت ان شاء الله هتسافري وكلنا هنسافر وهنلتقي يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت السيدة فاطمة شافت الألم على على وجه النبي علامات الألم على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وكرب أبتاه وكرب أبتاه فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم الموافاة يوم القيامة يا ربنا سبحانه وتعالى من يحبه الله سبحانه وتعالى يختم له بخاتمة السعادة وأنت تقولين جميل الخلق جميل الخلقة حسن العشرة محب وصول لأمه و- ولأرحامه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله عنده والرؤيا التي رآها قبل وفاته هي إن شاء الله من المبشرات أنا عارف أن حزن الأمة على ولدها شيء طبيعي لكن مع حزنك افرحي مع حزنك ابشري لان احنا كلنا هنموت ابنك لو ما ماتش النهارده هيموت بعد 20 سنة بعد 50 سنة بعد 100 سنة هيموت كلنا هنموت اذا الانسان بيموت باجله لا يز... لا ي... لا ينقص من عمره شيء ولا يزيد في عمره شيء وقد قدر الله له هذا الاجل وهذا العمر لا يتجاوزه ولا يتخطاه باي حالة من الحالات وهو قد أفضى إلى ربه الله الذي رزقك هذا الولد الصالح هو الذي استودع الوديعة فاحتسبيه عند الله واحتسبيه إن شاء الله في الجنة واحتسبيه ليكون من صالح عملك يعني كنت بتصلي وبتصومي وبتزكي وبتعملي خير كتير أنا أعتقد إن شاء الله إن أفضل عمل صالح هتقابلي بيه ربك هو موت ابنك وصبرك على موت ابنك كما قال الأعرابي لسيدنا عبد الله بن عباس لما مات أبوه اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية عند صبر الراس يعني الإمام والرأس والقدوة إذا صبر يؤثر في الناس نتعلم منه نأتسي به صبر الرعية أمثلنا عند صبر الرأس مقدم خير من العباس صبرك بعده والله خير منك للعباس أنا بقول لك نفس الكلام صبرك بعد وفاة ابنك أفضل من استمتاعك بحياة ابنك صبرك على فقد ولدك ورضاك بقضاء الله وقدره أفضل في الثواب والأجر من كونه ولد بر عايش مدى عمرك كله خير منه أن تصبري على فقده وفراقه والله سبحانه وتعالى خير له منك فإن الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة بولدها فالله أرحم به منك فإن شاء الله هو إلى خير نسأل الله أن يتغمده بواسع رحماته وأن يكون فرطا لك في الجنة وأن يكون سببا في دخولك الجنة بإذنه وكرمه ومنه وهو ولي ذلك والقادر عليه الأخ محمد السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته عليكم كيف انا عايز حالك اسالك سؤال يا شيخ اسأل اسأل يا محمد انا امي منتقبه نعم
فعايزه تحط لينز اللي هو الازرق والاخضر
اه آه، اللي هو في, في الحواجب يعني في, في, في العيون اه في العيون في العيون عدسات عدسات يعني يا محمد اه لا مش عدسات تحطه كده عادي على جفونها يعني اه مش تحطه في البيت يعني ما تخرجش بيه ولا حد آه، يشوفها بيه في تحطه البيت في البيت للزوج والمحارم يعني اه لا فهل بأ- ده حرام ام حلال لا بأس يا محمد لا بأس ما فيش مانع ماشي ماشي يا حبيبي طالما مش للأجانب طالما في للمحارم طالما في داخل البيت طالما ما فيش فتنة يبقى لا شيء أنا طبعا مش عارف اللانس ازاي على سات لاصقة ولا ولا ولا اللي بيتحط على الجفون ده لا بأس في البيت ب... لكن خارج البيت يمكن يبقى فيه تجمل غير مطلوب للغير أو فيه غرر خاصة إذا كانت هتخطب أو نحو هذا تخطب بعيون زرقاء وعيون خضراء وبعدين يلاقي عيونها سوداء ولا عيونها فيها هنا يبقى في غرر وفي تجمل لا يجوز لل- للأجانب إنما في البيت مع الزوج فإن شاء الله هذا من المباح معنا اتصال أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو آه، لو سمحت يا فضيلة الشيخ عاوزة أسأل حضرتك بس سؤال آه، أنا في واحدة من معارفي كانت بتقول إن ولادها كانوا عايزين يتصرفوا ل- لابنها التاني هو في ضيقة يعني وهي عايزة عايزين إيه ولادها؟
مضطرة يعني عايزين إيه عايزين إيه ولادها
هم عاي- عايزين يعني يساعدوا ابنها ال- الآخر ده إخواته يعني اه آه.
فهم جابوا جابوا لها مبلغ وقالوا لها المبلغ ده من قرض وهي ما كانتش تعرف بس أيوة.
بعد كده هي قالت ان هي اللي هتسده عن ابنها ده
قالوا لها خد بس هي المبلغ مش هتستنفع بيه المنتفع منه ابنها يا ستي مح- يا أم محمد مم.
المبلغ ده فايدة فايدة ربوية ولا هو أقرضوه لابنها لا قرض قرض يعني ادوا لها على إنه قرض تبقى ترده بعد كده اه هترده هي هترده من معاها طب هي.
إيه المانع
نعم مفيش مانع يا بنتي مفيش مانع مفيش يعني مانع قرض ويرد ان شاء سواء هي اللي هترده عن ابنها او ابنها اللي هيرده عن نفسه اذا تحملت هذا مفيش مانع قرض قرض هياخدوا عليه ربا هياخدوا عليه فوائد لا قرض بفوائد حرام قرض بفوائد حرام حرام؟
انت قلت انت قلت اخواته اللي هيجيبوا له ما هم اخواته جابوه بس هي مش هتنتفع بيه ولا ينتفع لا لا اخواته جابوا له واخواته يتحملوا هذا العبء هذا الح- الحرام هذه هم الحرمه اللي يتحملوا الاسم ده يتحملوا هذا الاسم هم اللي جابوا قرض ربوي طب ماشي، لكن هو يعني ياخده هو يس- لما يتفرق- هو لو خده هو منهم القرض وسدوا لهم معاها.
مفيش عليه حاجه هو القرض معاه هتتصرف فيه لو خده من بإذنها إخواته؟
وهي تسده اه لو خدته من اخواته وسدته عنهم خلاص الاثم عليهم هم مش عليها ولا الاسم عليه عليهم هم بس آه.
هي اللي هتسده لان اخواته هم مش هيسدوا له- مش هيسدوا عنه بس هم يعني اللي جابوه هو باسمهم هم اللي جابوه باسمهم
ما هم اللي جابوه باسمهم بس مش هيسدوه يعني هم اللي هيخلوا هيسدوه مامته هي اللي الشيء تسده حتى هي لو هتسده هي... هي... لازم هم هي ما عليهاش اسم ما عليهاش اسم ان شاء الله وان كان الاولى التورع عن هذا
طيب ماشي يا أم شكراً.
محمد.
ماشي شكرا
الاخ احمد السلام عليكم عليكم السلام هو حضرتك انا كنت بكلمك من شويه بس الخط قطع انا اه اتفضل يا اخي الله يبارك فيك آه، فهي زوجتي اللي كنت بقول لحضرتك عليها ان شفت رسائل على الموبايل ما انا انا جاوبتك ومش عايز اعيد آه، مش عايز اعيد بس السؤال هي دلوقتي تاني حصلت مشكله حصلت مشكله كبيره ما بيني وما بينها لما شفت الرسائل دي طيب وهي ما طالبة هتصلحها ان شاء طلاق.
الله هتصلحها ان شاء الله وتصلحها وت... وتفضوا الموضوع ده بقى واخد بالك انا انا قلت الكلام ده ورأيت الكلام ده في جوابي ان انت ايه تغض الطرف عن هذا الحمد لله يعني يعني ايه إيه، انت ادركتها في فتنه بسيطه لحقتها ها وهي وهي تراجع نفسها ان شاء الله وانت تراجع نفسك في حياتك لان قد يكون ما فعلته زوجتك عقوبه لك عن بعض تجاوزاتك انت فانا راجع نفسي مع ربي وهي تراجع نفسها ونعظها ونقول لها اتقي الله و- و- و- ونرجع الى العشره لا نفرط في العشره الحلال بسبب بعض هذه الاشياء بس نضع الحواجز زي ما قلت لك يا اخ احمد نضع الحواجز والضوابط اللي تحمينا بعد كده بارك الله فيك الله المستعان الله المستعان بارك الله فيك آه، سائل يقول هل يج... سائلة تقول هل يجوز أن أذهب إلى معهد إعداد الدعاء من أجل أن يرزقني الله الزوج الملتزم آه هنا بقى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا ريتك يا أختي تروحي معهد إعداد الدعاء عشان تتعلمي خلي نية البحث عن زوج ملتزم نية نمرة اتنين يعني أول حاجة أنا بقى بدرس علم شرعي عشان أخد أجر وثواب نمرة اتنين بدرس علم شرعي عشان ابقى عندي قدر من العلم آه، اعبد ربي على نور وعلى هداية نمرة تلاتة بدرس علم شرعي عشان اذا علمت غيري اخد الاجر والثواب نمرة اربعة ربنا يرزقني بالزوجة الصالحة او بالزوج الصالح يبقى خلي العمل الدنيوي إيه؟ خليه متأخر في النية خليه متأخر في النية حتى لا يضيع عليك اجر ثواب تعلم العلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها, يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي الزمن الأول كان في رجل هاجر لامرأة يحبها كان اسمها أم قيس فكان يقال عنه مهاجر أم قيس يعني هذا الرجل لم يأخذ من ثواب الهجرة شيء عايز يتجوز هاجر واتجوز خلاص اللي هو عايزه خده لكن مش هياخد اجر عند ربنا على هجرته يبقى اذا انا اخاف عليك يا بنتي ما تاخديش اجر على تعلم العلم لا تعلمي العلم بنية صادقة بنية طيبة ثم سلي ربك ان يرزقك الزوج الصالح وان شاء الله يعني هذا مما كفله الله مما يكفله الله مسألة الزوج ده رزق هيأتيك ان شاء الله فلا يعني تتعجلي بصورة تؤثر على نيتك او تفسد نيتك في اعمال الصالحات زي اللي بتروح المسجد عشان تصلي عشان برضه تشوف زوج لا رايح اصلي عشان اصلي عشان اخد اجر عشان اسمع الخطبة عشان اخد اجر وثواب خلي نوايا الدنيا تتأخر عن النوايا المتعلقة بالاجر الاخروي الثواب الاخروي ايوه معانا مين ام احمد السلام عليكم ازي حضرتك يا فندم؟
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفعي صوتك يا ام احمد
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي بعد إذنك آه، أنا عندي حالة مرضية شديدة شوية وبعد الدكاترة نصحوني بالحمل الحمل يعني هيعالج الح- الحالة يعني أو هيأخر الحمل ضررها الحمل يعالج الحالة نعم الحمل يعالجك اه نعم بس أنا في نفس الوقت عندي والدتي مسنة ومحتاجاني فأنا مترددة طبعا في الموضوع ده طب لأن أنا والحمل هيمنعك من رعاية زوج امك
لا هيأخرني عنها طبعا يعني هبقى تعبانة يعني وولادة وكده و... فمش يعني هبقى انا مقصرة ارى معاها.
انا انا ارى انا ارى ان تتركي امر الحمل لتقدير الله بلاش تاخدي وسائل واتركيه لتقدير الله ربنا سبحانه وتعالى يأتي به ان شاء متى شاء اما رعايتك لامك فحافظي عليها ان شاء الله لكن الحمل مش بايدينا احنا ساعات لما بنبص للاسباب بنعتقد ان احنا ملكنا الاسباب لا يا اخوان احنا لم نملك الاسباب نقعد نقعد بناخد براشيم وحاطين لولب وفاهمين ان احنا بنملي على الحمل وممكن وممكن المرأة تحمل وهي على هذه الحالة وممكن نفك الكلام ده كله وما تحملش الامر بتقدير الله عز وجل فانت اتركي الامر على طبيعته واحرصي على رعاية امك بارك الله فيك فان رزقك الله فان شاء الله يكون رزق الولد الصالح ويكون رزق ايضا الصحة والعافية ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام محمد الله يبارك لك يا شيخ وفي صحتك وفي ولادك بارك الله فيك الله يخليك بقول لحضرتك انا كان عندي بنت عندها 25 سنة وتوفاها الله البقاء وهي لله بتولد
البقاء لله ربنا يغفرها ويغفر لها الله ويرحمها يخليك فهي دلوقتي سايبة هل هي اللي بتولد دي بتبقى شهيدة فعلا نعم نعم و- وكمان سؤال هي دلوقتي كانت سايبة بنت وولد وكانت بتولد ولدت بنت وسابتها برضه البنت نعم.
موجودة عايشة اللي كانت بتولدها نعم فهي الوقت ليها نصيب الب- باباها متوفي قبليها بسنة وكان آه.
ليها نصيب في شقة ايوه فدلوقتي المفروض كانت هي خدت نصيبها بس انا عشان قاعدة في الشقة فاولادي ولاد حلال يعني سايبيني قاعدة فيها نعم فهي بس الشقة باسمي ايوه فانا دلوقتي عايزة اعمل وصية واجب اعمل لها وصية علشان تاخد نصيبها ولادها ياخدوا نصيبها من الشقه دي هي اولا لها ميراث لها ميراث اه في هي أبوها.
ليها ميراث اه فاحنا نديها ميراثها في ابوها لانها ماتت بعد ابوها ايوه بعد ابوها فنديها ميراثها في ابوها اه و- وينتقل ميراثها ده لاولادها ايوه وانت فانا ما زلت قاعده في وانت الشقه خدي لغاية بالك خليكي دلوقتي.
معايا بس خليكي معايا أيوة.
وانت هتاخدي سدس ميراثها انت الاخرى ايوه انت الام لك السدس والباقي لاولادها للذكر مثل حظ الانثيين وان كان زوجها عايش أيوة، برضه زوجها له موجود.
ربع في الميراث أيوة.
هذه حقوق لابد ان نوصلها لاصحابها حتى لو كان البيت مكتوب باسمك فهو مكتوب باسمك على غير الحقيقه ايوه الحقيقه انه وكنت بس ملك كان كاتبه باسمي الحقيقه كده انه ملك وخلاص.
الاب ايوه فندي كل واحد حقه بارك طب انا الله عايزه اعمل لها وصيه الوقت وجبه لا اكتب مش وصيه واجبات أمال اكتب لها أكتبها إيه؟
اكتب لها حقها في الميراث بيع وشراء
ما هي دي شقه انا قاعده فيها اكتب لها اوضه ولا اكتب أعمل- لها جزء من قيمه الشقه بعقد حتى لو ما ما قبض- ما قبضوش دلوقتي واخد بالك لان ايه احنا دلوقتي مش هندور في الوصيه الواجبه الوصيه الواجبه لما حض... لو لو حضرتك مت انما احنا بنتكلم في موت جوزك اللي هو ابوها ابوها مات وساب شقه هي لها فيها نصيب وبقيه ولادك لهم نصيب ولادك أع- قاعدينك معززه مكرمه في الشقه مش عايزين ياخدوا نصيبهم ده شيء يشكر لهم ولان هم مطلوب يرع- يرعوك لكن أط- أط- طالما بنتك ماتت وتعلق آه، حقها بحق اولادها الصغار حاولي تسجلي هذا تكتبيه في وصيه حتى مش هقول لك اعملي وصيه هقول لك اكتبي قسمي الشقه على اولادك وعليك عليهم كلهم للذكر مثل حظ الانثيين وانت خدي التمن لانك هتبقي زوجه يبقى التمن بتاعك والباقي اتكتب لكل واحد اما بعد كده بعد عمر طويل يبقى يبيعوا الشقه وكل واحد ياخد نصيبه التمن بتاعك يرثوه كلهم والجزء اللي هم يستحقوه خدوه حتى ولو لم يقبضوا حتى لو ما باعوش الشقه عشان عايزينك تعيشي فيها معززه مكرمه يبقى انا عارف ان انا مقعد امي في ملكي مقعد امي وانا ليا قي- في قيمه الشقه دي مثلا 10% او 20% او 30% انا سايبهم مش عايز اتصرف فيهم عشان والدتي تعيش في الشقه معززه مكرمه هتكتبي العقود ديت حتى لو ما اعطيتيش لهم العقود اكتبيها وعينيها عندك عشان ده ضمان حقوق ما تم- ما تموتيش والحقوق دي في رقبتك يبقى تخلصي من الحقوق دي او خليهم عند امين عند شخص امين يتعانوا عنده بعد كده محدش عارف مين يموت قبل مين ممكن ولاد ابنك الصغار يموتوا قبلك واخد بالك وممكن حضرتك تموتي قبلهم دي مسائل في علم الغيب فاحنا بنعمل اللي علينا الان ونؤديه نعطي كل ذي حق حقه في الميراث حتى لو ما قبضناهوش عشان حالة حضرتك انت محتاجة تعيشي معززة مكرمة في الشقة شقة الزوجية يبقى انا كتبت لهم حصة في الشقة يعني يبقى الولد له 20% البنت لها 10% حسب عدد الاولاد وحسب نصيبك انت اللي هو التمن ان شاء الله معانا اتصال ام محمد السلام عليكم ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه حضرتك انا كان ليا اخويا كان توفى
نعم فهل يجوز ان اخوه يعمل عمره يعني بداله يعمل عمره عنه اه يجوز طب اخوه ما عداش العمره ما عملش عمرة لنفسه لا يعمل عمرة لنفسه الأول وبعدين يعمل عمرة لأخوه طب يعني يطلع من يعني لازم يعمل عمره الاول وبعدين يعمل مره تانية ولا في عمره واحده الأول يعمل عمرته لنفسه إذا حب يعمل له عمرة من هناك واخد بالك يعملها له من المدينة يعملها له من أي مكان بعيد حتى لو عملها من التنعيم نسأل الله أن تقبل لكن هو الأصل إنه يعمل له عمرة من البلد هنا واخد بالك لكن لأن هو ما عملش عمرة قبل كده نقول له خلي العمرة الأولى لك ما أيوة.
ينفعش تهب ثواب عمرة وأنت ما عملتش عمرة لنفسك ايوه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الرسول قال الراجل كده لما سمعه بيقول لبيك عن شبرمة قال له من شبرمة قال أخ لي قال هل حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يبقى أخوك يعتمر عن نفسه الأول وبعد كده يعمل عمرة لأخيه إن شاء الله يعملها بعد سواء- كده يعني يعملها سواء هناك في التنعيم وبعد كده إن شاء الله ربنا يوفقه ويعملها من مصر إن شاء الله اه يعني يعملها له من التنعيم وبعد كده يبقى يعملها له من مره يبقى اعمل له عمرة من مصر إن شاء الله طيب شكرا بارك الله فيك الأخ محمد السلام عليكم
عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ بارك الله فيك
آه عندي سؤالين يا شيخنا الفاضل اتفضل
السؤال الاول بالنسبه لشرب السجاير هل هو حرام شرب السجاير؟
نعم على الراجح من أقوال أهل العلم أنها حرام او حتى بنقول مكروه تحريما والمكروه تحريما يساوي الحرام على فكرة ما اقول مكروه نعم.
اقصد مكروه تحريما يعني يساوي الحرام وده اصطلاح الاحناف وقلنا عليها مكروه تحريما ولا ما قلناش حرام عشان ما فيش فيها نص ثابت احنا حرمناها نعم. حرمناها باعتبارين يعني هو حرمناها باعتبارين الاعتبار الاول الضرر والاعتبار الثاني القياس سؤالك الثاني طيب السؤال الثاني يا شيخنا السؤال الثاني اذا ممكن نعم
السؤال الثاني آه، عائله غنيه آه، حج سبق لها ان حجت واعتمرت يعني عده مرات آه، المره الاخرى يعني تريد ان تحج او تعتمر مره اخرى، هل يجوز يعني هل من الافضل شيخنا الكريم ان آه، يعني تتصدق بهذه الاموال للفقراء والمساكين من المسلمين ان تحج او تعتمر مره اخرى؟
احسنت بارك الله فيك يبقى هي يجوز انها تحج وتعتمر مرة اخرى ويجوز ان تتصدق بقيمة الحج والعمرة للفقراء والمساكين والاولى في هذين الفعلين هو الاكثر نفعا الاولى هو الاكثر نفعا انا ارى ان الاكثر نفعا هو صلة الفقراء والمساكين بثمن الحج والعمرة خاصة اذا وجد في بلدها او في اقاربها او في من يحيطون بها من يحتاجون الى صدقاتها يبقى في الحالة ديت التصدق أولى من حج النافلة ومن عمرة النافلة لأن المحتاج آه، يعني أولى بالرعاية وليس معنى هذا أنني أمنع حج النافلة أنا أراه نافلة مقبولة إن شاء الله لكن كثير من الناس بيقدم الحج والعمرة ويقدم بناء المسجد على سائر النوافل آه، وهو لا يدري أن ربما النوافل الأخرى التي أعرض عنها يكون ثوابها أعظم من ثواب بناء المسجد او ثواب الحج النافلة او العمرة النافلة انا هنا حتى في في خطبي الاخيرة كنت بوجه نصيحة لاهل مصر في ازمتنا الاقتصادية يا اخوانا اللي بتحجوا كل سنة وبتعتمروا كل سنة اكتر من مرة يا ريت نوجه الاموال دي للانفاق على المحتاجين داخل مصر خاصة ونحن في هذه الازمة الخانقة بلدنا محتاجة الدولارات محتاجة الفلوس الفقراء والمساكين بيضيق عليهم الحال كل يوم بسبب هذه الأزمة الخانقة وانت بتروح تنفق في الحج والعمرة يعني انا مش ضد الحج والعمرة بارك الله فيك بس انت يا ما اعتمرت ويا ما حجيت ربنا يتقبل منك هنا بقى في باب مفتوح باب مفتوح اولى بالرعاية ان ان تنفق فيه وان تقدم الخير فيه وترجو من الله ثوابا ربما يكون اضعاف ثواب الحج والعمرة ان شاء الله محمود السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ بارك الله فيك الله يحفظك اسال الله العظيم ان يزيدك من العلم ربنا يبارك فيك يا حبيبي الله يكرمك الله يبارك فيك عندي سؤال لو سمحت بس اتفضل.
ال- معايا عقار يساوي 100000 نعم إيه. آه، ال- طريقه طر- طريق- طريقه الزكاه بتاعته ازاي هتكون العقار ده بتسكنه ولا بتأجره لا آه، ولا عرضه للبيع
لا هو معروض للبيع معروض للبيع يبقى زك... طريقة زكاته زكاة عروض التجارة عروض أيوة. التجارة التجارة على نوعين تجارة بتدور ودي بنزكيها كل سنة في نهاية الحول وتجارة أيوة. لا تدور وإنما نبيع الشيء مرة واحدة وهذا يتم زكاته عند البيع معلش يا شيخ لو
يعني لو- بيتك ده ان شاء الله اما لو- تبيعه وتستوفي ثمنه حتى لو قعد عندك سنتين اما تبيعه وتستوفي ثمنه تزكي هذا الثمن لما اتنين لما ونص ثمنه في يبقى في ايدي المية. لما تاخد ثمنه لما لما ثمنه يبقى في ايدي نعم وقبضه اطلع احسب من حتى لو قبضت ثمنه على دفعات
أيوة.
خلاص وجبت فيه الزكاة يعني تتحسب لو سمحت لا تتحسب ال ال و- يوم البيع تاريخ البيع
من تاريخ البيع تخرج الزكاة في تاريخ البيع اه يوم ما تبيعه لان دي دي دي سلعة بتباع لمرة واحدة أيوة.
وقد بلغت نصابا انما لو كانت السلعة شغالة بنبيع وبنشتري دي اللي بني ايه بحسب في اخر السنة اه واضح يا محمود بارك الله فيك ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه بعد إذن حضرتك يا شيخ سؤال عندي اتفضلي آه دلوقتي خالتي توفت وهي من الآن مش متزوجة ولا عندها ولد و- وأخواتها كلهم متوفيين ما عدا آه أخت واحدة بس اللي هي والدتي هل الميراث يقسم عليهم جميعا على أبناء أخواتها و- ولا خليكي معايا الميراث خليكي معايا يرجع ماتت ل- لوالدها؟
ما خليكي معايا ماتت وسابت اخت نعم ماتت خالتك دي ماتت وسايبه اخت اه اخت شقيقة أخت شقيقة وسايبه ايه تاني ولاد اخت لا اخواتها آه، الولاد والبنات كلهم توفوا ماشي بس يبقى هم ولادها لهم موجودين ولادهم موجودين ايوه مش كده يبقى انا اقول سابت اخت شقيقه اه وسابت ولاد اخ وأخت.
شقيق اه وولاد اخت شقيقه اه مش كده اه شيل ولاد الاخت دي خالص ما لهمش في الميراث اه ماشي يبقى فاضل عندي الاخت وايه يعني هم خليك بس معايا عشان تفهمي يبقى يبقى فاضل عندي مين الاخت ومين وولاد الاخ الاخت تاخد النص اه الاخت تاخد ايه النص النص كامل فرضا أيوة. وولاد الاخ الذكور اه ياخدوا الباقي تعصيبا دون الاناث
ايوه يا فندم واضح واضح كلامي واضح اذا اتكلمت مش هتفهم اللي انا عايز اقوله اهو يبقى هي سايبه اخت شقيقه وولاد اخ اه ولاد الاخت دول خلاص مش ورثه هن- هن- محجوبين اه من ذوي الارحام يبقى هي اخت وولاد اخ ولاد الاخ دول ذكور واناث ايوه لا مش هارث منهم الا الذكور فقط ايوه يبقى الاخت هتاخد النص وولاد الاخ الذكور هياخدوا ايه الباقي تعصيبا بالتساوي طبعا لانهم ذكور كلهم ولو كان في اخ تاني لاولاد او اخ تالت لاولاد كلهم يخشوا مع بعض ايوه واضح يا بنتي واضح يا شيخ.
بارك الله فيك شكرا بارك.
الرميساء السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله طاعاتكم بارك الله فيكي آه، وش بشكركم على البرنامج وبشكر القائمين بالبرنامج آه، ربنا سؤال يبارك فيكي يا بس، ابنتي آه، ع- عندك سؤال بالنسبة لرفع الأيدي بال- بالدعاء ما هي المواضع آه، التي ترفع فيها الأيدي بالدعاء
ماشي يا بنتي بارك الله فيك وسؤال ثاني بالنسبة لرفع الإصبع بالتشهد هل هو من بداية التحيات لنهاية آه، التشهد كامل نعم ولا بس يعني في مثلا انه مواضع معينه بنرفع فيها ال- مش الاصبع عايز انسى السؤال الاول بقى يا رميساء بارك الله فيك رفع بارك الايدي الله.
رفع الايدي في الدعاء سنه متواتره تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواضع الدعاء يسن لنا ان نرفع اليدين وسواء نرفع اليد كده او نرفع اليد كده او حتى بهذه الصوره صوره الابتهال هذه في الاستسقاء كان الرسول يرفع يده لاعلى فرفع اليد في الدعاء سنه في كل مواطن الدعاء إلا ما استثني إيه المواطن التي لا يسن فيها رفع اليدين في الدعاء آه والخطيب على المنبر الخطيب لما يدعو على المنبر لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء فقط لو استسقى على المنبر يرفع يديه لم يستسقي على المنبر وإنما دعا دعاء عام لا يرفع يديه وقياسا عليه المصلي معه اللي هو المأموم إذا لم يرفع الإمام فلا يرفع المأموم ماشي لكن سائر سائر مواطن الدعاء من السنة رفع اليدين في الدعاء وهي سنة متواترة تواترا معنويا بالنسبة للإشارة بالأصبع في التشهد هل هي عند قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو هي عند الدعاء في دعاء التشهد أو هي من أول التشهد لآخره طبعا هي ورد فيها ذكر الدعاء ورد فيها ذكر الدعاء وهل يحرك او لا يحرك هذه المسألة فيها خلاف لكن الراجح عندي انه يشير باصبعه السبابة ويقبض على الوسطى مع الابهام هكذا ويشير هكذا هذه اشارة يشير هكذا من اول التحيات حتى يسلم هذا هو الراجح عندي والله اعلم الحاج علي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور جمال بارك الله فيكم انا احبك في الله والله أحبك الله الذي والله ليا أحببتني فيه طلبين عند حضرتك اتفضل الطلب الاولاني احنا اخوات ذكور من يعني من اب واحد ذكور واناث نعم الاناث من ام والذكور من ام تانية نعم والاب واحد نعم إيه، ال- ال- الاناث في بنت منهم ربنا مديها اقتدار ومقتدره وقد توفاها الله ميراثها يصل لاخواتها الشقة او بالنسبه لان ما عندهمش ذكر من حق الذكور والاخوه اللي هم من الاب يخشوا معاهم في الميراث ام لا طب خليك معايا يا حاج علي ده السؤال الاولاني خليك معايا يا حاج علي ايوه خليك معايا الأخت ماتت ايوه سبت أخوات شقيقات ايوه سبت ما سبتش أخ شقيق لا شقيق سبت أخوات شقيقات مش كده تاني.
وسابت التانيين من اب اخوة واخوات من الاب ايوه في حاجة تاني في حد تاني في اب ام مفيش هم اخوه من الاب واخوه طبعا لا من لا الأب في لها اب ولا ام عايش من الاب ومن الام اسمعني يا حاج علي واحدة خليك منهم معايا ماتت يا حاج علي يعني بضع من المال يا حاج علي اذا ما سمعتنيش مش هعرف اجاوبك ايوه يبقى ماتت وسابت اخواتها اخواتها الشقيقات النساء ايوه وسابت اخواتها لاب ذكورا واناثا ذكورا فقط ذكورا فقط ايوه وليس لها اب ولا ام لا ولا أب ابن ولا ام ولا زوج
ولا ليها لها زوج طيب لازم تقوله يا حاج علي لها زوج خلاص آه، شوف انا شوف انا بعرضك ازاي عشان اطلع منك لها الورثه زوج اسمع بقى يا حاج علي ايوه يا دكتور الزوج ياخد النص ايوه الزوج هياخد ايه النص لان ملهاش ملهاش فرع وارث ايوه ملهاش ولد صح كده الزوج ياخد النص ايوه
واختها الشقيقه ايوه هتاخد النص ايوه
والباقي يروح لكم لو في حاجه بقيت ما هو اذا كان في نص ونص بقى يبقى مفيش حاجه بقيت انتوا ورثه بس لو في شيء باقي لو في شيء باقي باقي لكن في في الحاله ديت مفيش شيء هيبقى يبقى ميراثها هيروح لزوجها ولاختها الله يرضى الشقيقه عليك.
او اخواتها الشقيقات هياخدوا أيوة.
التلتين مش النص ايوه لو كانت اخوات ايوه هياخدوا التلتين وتلتين ونص ون- ونخصم من كل واحد بحسب نسبته زي ايوه كده مظبوط يبقى الاخوه الاخوه لاب هم اصلا ورثه بس مش هيجي لهم حاجه لانهم بيورثوا بالتعصيب ولم يبقى لهم شيء الله يفتح عليك ربنا يبارك فيك دي حاجه السؤال الثاني انا انا يعني المهم يكون استوعبت السؤال ده يا حاج علي نعم استوعبت الجواب ايوه طب أنا سؤالك عرفت التاني.
الجواب. السؤال الثاني ان انا طبعا او او باغلبيه المسلمين بيتضايقوا من الراجل اللي بيطلع في صلاه الفجر او في صلاه الجمعه والقران يتلو ويطلع يقول السيده زينب اخدت بالك العظيمه الكريمه اللي اللي اللي وبيشوع على الناس اللي قاعده بتتذكر ربنا وتستمع للقران نعم وربنا بيقول اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا نعم نبص نلاقي الراجل ده يمسك الميكروفون اول مثلا المذيع بيخليها تعمد ان يجي قدام الميكروفون يفضل يقول هذا من البدع يا حبيبه الخديجه إيه هذا مش من عارف- البدع يا حاج كلمة علي.
خليها في- هذا من البدع ربنا يهدينا ويهديه هذا من حبنا لآل البيت ليس معناه ان احنا نشوش و و و ونرفع اصواتنا بهذه الصورة هذا من البدع ربنا يهدينا ويهديه آه، سائل يقول توفي ابي منذ ثلاثة عشر عاما من 13 سنة وامي لا تريد اعطائنا ارثنا نريد نصيحة للام طبعا يعني اذا كانت الام اذا كان الميراث هو البيت اللي قاعده فيه الام اذا كان الميراث هو البيت اللي قاعده فيه الام فانا انصحكم ان انتوا تراعوا حال امكم انها تعيش معززه مكرمه في بيتها بيت جوزها ها ما تجيش انتوا كل واحد يقول هات حقي ونشوف امي نرميها فين بعد كده واخد بالك ما ينفعش امك دي هتبقى زوجه لها التمن صحيح والباقي لكم بس امك محتاجه للاقامه محتاجه انتوا مسؤولين تنفقوا عليها وتجيبوا لها سكن فلما تيجوا تطلعوها من بيتها وتقسموا التركة عليكم انتوا اسأتوا ليها لكن لو كان في تركة تانية وهي قاعدة في شقتها معززة مكرمة او في بيتها وفي وفي شيء تركة تانية ليس من حق الام ان تحجب الوارث عن نصيبه في الميراث ايتها الام الفاضلة الكريمة اعطي ابنائك نصيبهم من الميراث ان كان هذا م- متاحا وسهلا وميسورا ان شاء الله لانك لا تضمني قد يموت احدهم وهو لم يستمتع بنصيبه من الميراث وهذا يبقى حجب للحق عن اصحابه يبقى انا فرقت بين حالتين حالة لو هي كل التركة مكان قاعدة فيه الام لا انا حافظ على الام ونحافظ على انها تبقى معززة مكرمة ونتحمل ان احنا واجب علينا ننفق عليها الحالة الثانية لا الام حاجبة التركة كلها ومكوشة عليها ومش عايزة تدي اولادها نقول لها لا اتق الله واعطي اولادك ام عبد الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك الله يكرمك آه، آه، لو بنتي م- مش لها آه، يعني وكيل من العصب من عصب والدها يعني والدها متوفي وجدها وملهاش عمام يعني وكده نعم مين يكون وليها في ال- في الزواج يعني اولاد عمها مفيش مفيش من العصب حد يعني خالص؟
خلانها اه بالنسبة لعصب مفيش خالص؟
الوالد اه مفيش اه يبقى خلانها ممكن إيه هو الخال مش مش عص... مش عصبة وليس وليا اه الخال لا يصلح للولاية ولا للعصوبة لكن الخال بياخد حكم الوالد فإن كانت هذه البنت ليس لها عاصب خالص ليس لها عاصب خالص يجوزها ولو من بعيد اه او حتى مش لازم يجوزها نستأذنه بس نستأذنه خالها يعقد لها لا هو مفيش اساسا مفيش خالص.
اه اه يبقى في الحلقه في في قدامي حلين الحل الاول ان احنا و- وده انا انا شايف انه صعب في بلادنا بنستصدر حكم قضائي بزواجها وده صعب في بلادنا لان احنا عندنا القانون بتاعنا بيرجح مذهب ابي حنيفه وان البنت البالغ العاقل الرشيد تجو- تزوج نفسها في هذه الحاله لا مانع ان خالها يكون وكيلا عنها ان شاء الله ويعقد لها طب لو في مثلا شيخ في ال في ال في ال في المكان آه، لا موثوق الشيخ لا يقوم مقام القاضي ولا مقام ولي ما- الامر ما- ما- ما- نعم.
طيب طب بالنسبة ل- ل- لو لو لو خال مثلا على تقوى وخال ما- مش كده يعني ن- نبدل على تقوى نقدم من شئنا منهم وخلاص هم الاثنين مش اولياء اه اه اللي طيب.
بنحبه منهم اللي على تقوى ورع نقدمه إن شاء إنه ال- الكبير في السن نقدمه يعني حسب ايه حسب ما نكرم جزاك الله خير نكرمه ان ربنا شاء الله بالتقديم ربنا بارك الله يبارك فيك فيك، الله يبارك.
بارك الله فيك الاخ سمير السلام عليكم ازيك يا مبارك ازي حضرتك يا شيخ جمال بارك الله فيك الحمد لله ازي حضرتك عامل ايه الله يبارك فيك والله كان عندي سؤال حضرتك بس اتفضل اتفضل الله يديك الصحه حضرتك كان عندي كان عندي زوجتي غير متنقبه فعندي اخواتي بيخشوا عليا رفع النقاب هل هذا من حرمانيه؟
لا يجوز لا يجوز طبعا لا يجوز لان اخواتك اجانب عنها طب ما انا انا حذرت كذا مره اخواتي برضك بس هي دايما- ترفع نقابها ايه هي لما اخواتها اخواتك يخشوا تع- تغطي وجهها
والله انا قلت لهم ياما وقلت لها بس هي بت يعني هي بتغطي كل حاجه إذا عدت ساعات عليها وهي على ولا حاجة السهوة.
بيجوا على الفجاه اذا دخل أو فجأة بتاكل.
و- ما احنا لازم نتعلم اداب الاستئذان ايه نتعلم اداب الاستئذان طالما البيت فيه واحده غريبه طالما البيت فيه حرمه غريبه اصل احنا بنقول مرات اخويا بقى مش غريبه لا هي هي غريبه عني طالما البيت تمام.
فيه واحده غريبه استاذن قبل ما ادخل اضرب جرس اكح اقول السلام عليكم اي حاجه طب لازم لو مفيش تعود كده- وبرضه هي لما حد غريب لما حد غريب يخش من غير محارمها ترفع نقابها اذا طب لو نسيت مفيش مره كلام ولا ما حاجه بيستأذنوش هم اذا نسيت مره ولا حاجه يعفو الله عنها لكن ما هي انا قاعد مع والدي ووالدتي والله وبيخشوا يا عم ما قلنا بقى تت- نحترز اهو ترفع نقابها لما يخش اخواتك
طيب ماشي ماشي ربنا يهديك ويهديها جزاك الله كل خير.
ربنا يبارك فيك معنا مين اسماء السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ بارك الله فيكي
آه، في الشيخ أنا الحمد لله يعني مسلمة ملتزمة وعندي ولد عمره آه، خمس سنوات آه، معاق فهل أنا أعتبر من أهل الابتلاء اللي قال عنهم سبحان الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمشون على الأرض يعني مغفورا نعم، نعم، لهم أو بارك لا الله فيك يا أختي وهل أسماء.
أؤجر أؤجر فيه يعني في تؤجرين تربيته تؤجرين في تربيته معاقا كان او غير معاق لكن اذا كان معاقا الاجر يتضاعف يعني هو لو مش معاق وبت- وبتربي ولادك العاديين الاصحاء هتؤجري ان شاء الله بالنية ان كان معاقا فالاجر يتضاعف لانه محتاج رعاية زائدة وانا عايز اقول لك شوفي من فضل ربنا من فضل ربنا انت ربنا اودع في في قلبك الحنان بالغريزة الحمد لله.
تقدري ترمي ابنك ده ما تقدريش واخده بالك لو حد غريب يقول لك يعني انا زهقت حتى حتى م- م- يعني مداراته غير عن الباقي ما تقدريش لان ربنا اودع في قلبك الحب هذا الحب اللي هو في قلبك اللي هو غريزه اللي انت بتعملي الكلام ده برضانا وغصب عنا هتاخدي عليه اجر ان شاء الله وتعدينا ان شاء الله من اهل البلاء ربنا يرفع عنا وعنك كل مكروه يا وسوء شيخ عندي سؤال الثاني اتفضلي بالنسبه ل يعني الحمد لله اقوم الليل بس يعني عندي دوام الصباح وتعب وارهاق وطفل هذا تعرف هم يتعبني ف- يعني اكثر المرات اوتر بالليل بعدين مرات قبل الفطور يعني قبل السحر آه، اقعد فيعني يصير اصلي مثلا يعني واني موتره قبل النوم يعني نفس- نفسي اصل بس اقول يمكن ما يصير لان اني باعتبار موتره قبل النوم فيصير قبل الفجر مثلا نص ساعه او ربع ساعه او اكثر اصلي قبل ال- ال- صلاه الفجر وهل يعني يجوز او لا؟ شكراً يجوز جزيلاً.
تؤخري الوتر ان شاء الله ويجوز تعجلي في اول الليل حسب ما تيسر لك فاتقوا الله ما استطعتم المسألة فيها سعة فيها سعة في اول الليل في اوسطه في اخره حسب ما تيسر نعم.
لك وكذلك ان شاء الله على عدد الركعات حسب ما تيسر لك ليس هناك حد ادنى ولا حد اقصى المسألة مو- مفتوحة وفيها سعة ربنا يأجرك الخير يا اخت اسماء
آه، العفو شيخ بس السؤال الاخير نعم آه، بالنسبه ل- يعني المقنطرين اللي يقرون من ألف آية فما أكثر يعني بالقيام اذا مثلا انا بالنسبه لي يعني مو الا بالصلاه يعني يعني اقراها مثلا بالقران مو الا بالصلاه اقرا هاي الالف عادي يعني يعني تقرأي تطيلين القراءة ولا الا الا بالركعات
أنا قلت الأمر واسع يا أختي الأمر فيه سعة افعلي ما يتيسر يعني لك عادي اقرا اقرا ورا الصلاه ما اكمل واسلم اقرا بالقران فهذا يعتبر من تقرأين في الصلاة هذا أفضل تقرأين خارج الصلاة لا بأس هو أيضا من إحياء الليل يعني كله كله إن شاء الله واسع وسائغ ومقبول عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنك أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه فضيله الشيخ بقول بارك عايز الله اسال فيك.
حضرتك سؤال بس لو سمحت.
اتفضلي من فضلك آه، انا اختي جوزي توفت
نعم وهي مش متجوزه كانت بنت يعني نعم وعندها ورث فانا انا جوزي و- واخوه توفوا وفي يعني هم كان- هي كانت بنت وثلاث صبيان آه، قبل قبل قبل هي ما تتوفى توفى اثنين من اخواتها الصبيان ايوه ولما هي توفت كان فاضل واحد اه فالورث دلوقتي هياخدوا الواحد ده كله آه.
ولا بي... اخوات خ... آه، ولا اولاد اخواتها اللي تو... اللي اللي توفوا مات اللي مات ما ياخدوا بياخدش منها.
ميراث ال- ها؟
الميراث بياخده الحي ها الميراث ياخده مين الحي ولا الميت ايوه الحي, الحي.
يعني لكن ولاد اخواتها ما ياخدوش اسمعيني بس الحي هو اللي ياخد فهم دلوقتي سايب اخ مش كده سايبه اخ وسايبه اولاد اخ ايوه مين يورث فيهم الاخ ولا اولاد الاخ ما انا بسال حضرتك الاخ طبعا اولى لانه اقرب اليها طبعا ياخد كده؟
كل الميراث ياخد كل الميراث اذا لم يكن لها اب ولا ام لا ما لهاش حاجه خالص يبقى ياخد كل ميراثها واولاد الاخ نقول لهم معذره لان ال- الاخ يحجب ابناء الاخ اه طب شكرا بارك الله فيك الله يخليك
ام صالح السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ عايزه نمره حضرتك ان شاء الله تعطوها النمره من ال- الكنترول وتكلميني بعد الحلقه مباشره يا ام صالح بعد الحلقه مباشره يا عربي تديها النمره ان شاء الله معانا دقيقتين معانا اتصال ولا معناش طيب آه، اخر سؤال في دقيقتين سائله تقول عندما يكون بيني وبين زوجي مشكله امثل اني مريضه امثل ان امثل عليه ان انا عيانه يعني طبعا هذا من من مكر النساء يعني وهذا انا اراه قد يكون مكرا حسنا وقد يكون مكرا سيئا بحسب نياتها وما تقصد من ورائه ان كانت تقصد من ورائه ان تحنن قلبه عليها وان تنهي الخصام وتنهي الخصومه وتنهي المشكله فهذا امر حسن اما ان كانت بتمثل انها مريضه لكي يعني تحصل او تحصل على اشياء ليس من حقها يبقى هنا اقول لها اتقي الله يبقى تدلل المرأة على زوجها ولو بالكذب هذا من الكذب المباح هذا من الكذب المباح كذب المباح كذب الرجل على امرأته والمرأة على على زوجها في ايه فيما يؤدي الى حسن العشرة الى حسن العشرة ودوام العشرة على افضل حال كأن يتغزل في جمالها وفي حسن هندمها وثوبها و... وحليها وطبخها و- و- وفي كل شيء ه- هذا مما يفرح الزوجة ويدخل السرور على قلبها وكذلك الزوجة تفعل مثل هذا مع زوجها ها، فإن كانت هي لما بتعمل نفسها عيانة هو بيلين وبيهدى والمشكلة بتنتهي ها، بس أنا أخشى أنه يفهمك بعد كده هيفهم لك بعد كده ويعرف هذا أنا أراه يعني إن كان في باب التدل التدلل بين الرجل وامرأته فلا أرى به بأسا والله أعلم آه، سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دايما خايفة ان صلاتي لا لم تتقبل اعمل ايه آه، الخوف مطلوب الخوف من عدم قبول العمل مطلوب نحن نعمل ونخشى ألا يقبل الله منا لكن نعمل العمل صحيحا نعمل العمل صحيحا مستوفي الأركان والشروط نخشع في صلاتنا بقدر إمكاننا نخلص العمل لله ونقول يا رب اقبل ونقول يا رب اقبل ها؟ فهذا خوف حسن وهو خوف طبيعي بس ما نقلبش الخوف ان يمنعني بعد كده من الصلاة يبقى هذا بقى خوف سيء إيه؟ يبقى الخوف الحسن هو الخوف الذي يحف- يحفزني على الإجادة ال- الخوف الذي لا يجعلني أظن أنني من أهل الجنة آه، من من منا الذي يعتقد أنه من أهل الجنة نحن كلنا نعمل على رجاء القبول ونخشى و- ولا نأمن مكر الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين